السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي افتتح الخلق بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي اختتم الامر بالحمد فقال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك الملك لك انت وحدك الملك ملكك انت وحدك لا شبيه ولا شريك الملك ملكك انت وحدك لا شبيه ولا شريك عجزت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك لكن بظل الحب تشهدك القلوب وترتجيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله زي ما احنا مجتمعين الوقت كده يا جماعة يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم زي ما بنعمل كل مرة بفضل الله سبحانه وتعالى الا اربع عطاءات من الله سبحانه وتعالى نزلت عليهم الرحمة الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده اربع عطاءات انا بقول الحديث ده ليه عشان اسأل كل واحد جه المسجد في هذه الليلة انت جددت نيتك في المجيء الليلة ولا لا جددت نيتك وانت جاي لربنا سبحانه وتعالى ولا لا استحضرت انك انت جاي عشان الاربعة دول ولا لا عشان الملك من فوق سبع سماوات يذكرك عشان الملائكة النورانية تحفك عشان الرحمة تتنزل على قلبك عشان السكينة تتنزل عليك جاي عشان الحاجات دي نجدد نيتنا يا جماعة كل واحد وكل شاب وكل اخت كل واحد في المسجد دلوقتي يجدد نيته ان هو جاي عشان هذه الاشياء وما دام الفتوحات دي بتتنزل من عند الله دلوقتي ليه ما ندعيش الله سبحانه وتعالى ليه ما نستفتحش هذا الدرس بدعاء الله والفتوحات بتتنزل من عند الله والرحمة بتتنزل والسكينة بتتنزل من عند الله الم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله كل ليلة من خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها اللهم يا من تعلم مخابئ الجبال ويا من تعلم عدد قطر الامطار ويا من تعلم عدد ورق الاشجار ويا من تعلم مكاييل البحار ويا من تعلم ما اظلم عليه الليل واضاء عليه النهار اللهم انا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها اللهم انر لنا قلوبنا اللهم زكي لنا اعمالنا اللهم بيض لنا وجوهنا اللهم نقي لنا صحائفنا اصلح قلوبنا يا رب العالمين اللهم انا نحن مطايانا ببابك نرتجي منك ان تصلح لنا قلوبنا وان تزكي لنا نفوسنا وان تطهر لنا سرائرنا وان تغفر لنا ذنوبنا والا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين امين امين امين ثم اما بعد فاستثار قلبي يعني حادثة سمعتها في هذا الاسبوع اخ من الاخوة اللي سافروا يعملوا عمرة فلما سافر يعمل عمرة لظرف من الظروف الفلوس بتاعته خلصت بس مش الفلوس خلصت فضل معاه 20 30 ريال ده نفذت تماما ما عادش معاه ولا ريال واحد يجيب بيه حتى كسرة خبز ياكلها وفي بلد غريبة وما مش عارف يعمل ايه يقول الاخ ظل يطوف حوالين الكعبة ودموعه بتنهمر من عينيه وهو لا يستطيع ان يقول اي دعاء غير كلمة يا رب يا رب يا رب وقاعد يطوف حوالين الكعبة ومش عارف يعمل ايه ولكن هو بيطوف ويردد يا رب يا رب يا رب بيقول الاخ وفجأة ده واحد معانا يا جماعة ده واحد من بلدنا بيقول الاخ فجأة اخترق الصفوف اللي بتطوف حوالين الكعبة واحد واضح ان هو سعودي ووصل اليه وقال له انت محمد قال له اه انا محمد قال له انت مصري فبيقول الاخ يعني ايه قلق احسن يكون من بتوع الترحيلات ولا حاجة وبعد كده قال له اه انا مصري قال له طب خد المبلغ ده وان شاء الله تقعد معانا للحج الاخ بيقول هو ما فهمش اصلا ايه اللي حصل والراجل مشي ويقسم الاخ انه لم يره مرة اخرى على الاطلاق طب الراجل ده مين يا جماعة الراجل ده مالك ربنا بعته له الراجل ده واحد نام شاف رؤيا انه يذهب لهذا الشخص بهذه الصفات ثم يعطي له هذا المبلغ يعني ده خد كمان فلوس تكفيك لغاية الحج وهو بيعمل عمرة وبيعمل عمرة مين اللي عمل معاه كده الموضوع ده استثار قلب الواحد عايزين نتكلم الليلة عن عبادة من اخطر العبادات على الاطلاق وهي عبادة ايه الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى بس قبل ما نتكلم عن الدعاء وقبل ما نتكلم عن خطورة الدعاء وقبل ما نتكلم عن مواقف الدعاء المبهرة عايزين الاول نعرف احنا بندعي مين عشان اما ندعي ندعي صح عشان اللي ما بيدعيش يتشجع ويدعي وعشان اللي بيدعي دعاء بارد يقول يا رب وخلاص قلبه يبقى سخن وهو بيدعي عشان يا جماعة نعرف الاول احنا بندعي مين نعرف ربنا سبحانه وتعالى غناه قد ايه شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي الذي يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد كلهم كده في صعيد واحد فسأل كل واحد منهم مسألته واحد قال يا رب عايز مليون جنيه واحد قال يا رب انا عايز شهادة عالية واحد واحد قال يا رب انا عايز اتجوز واحد قال عايز عربية فخمة واحد قال عندي سرطان وعايز يشفى وواحد قال وواحد قال واحد قال كل المليارات دهيت فاعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا تتخيل معايا موقف عرفة وقفة عرفة كان واقف عليها السنة اللي فاتت كام 6 مليون 6 مليون واحد كل واحد قال يا رب قال يا رب دعاء واحد ولا كل واحد دعا 10 20 دعاء ولا 10 ادعية في 6 مليون 60 مليون دعاء الله سبحانه وتعالى اجاب ال 60 مليون دعاء ده ظننا بالله سبحانه وتعالى 60 مليون دعاء ده دول لو اتحولوا على امريكا اغنى دول العالم تفطر في خمس دقايق 60 مليون دعاء لا يا جماعة ده عرفة دي بيتوقف عليها من 1400 سنة 1400 وقفة اتوقفت على عرفة كل وقفة بيطلع لله سبحانه وتعالى ملايين الادعية فيها وربنا بيعطي من الخزائن ولا تنفت الخزائن 6 مليار واحد عايشين على وجه الكرة الارضية كل واحد بيقول يا رب الثلث الاخير من الليل كام واحد بيرفع دعائه للسماء وربنا بيكفيهم كلهم في الشفاء من المرض والغنى من الفقر وتفريج الكروبات واجابة الدعوات يسأله من في السماوات والارض كل دول ده مش 6 مليار بقى اللي على وجه الكرة الارضية ده مليارات المليارات اللي في السماوات كل يوم هو في شأن شؤون الله في اجابة دعوات البشر حظك منها ايه اه يا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في اول الحديث ده ايه يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم اللي عايز يثبت اللي عايز يلتزم اللي عايز والدها ووالدتها يوافقوا على انها تلبس النقاب اللي عايزين اهاليهم يريحوهم من الممانعه اللي بي بيقاوموا التزامهم بيها اللي عايزين نفوسهم تضعف قدام رغبتهم في الاقبال على الله يقول يا رب يا عبادي كلكم عار الا من كسوته الله يعني انا لو عايز اه فاستكسوني اكسب لو عايز قميص تلبسه قول يا رب انا عايز قميص يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني ربنا بيقول لك ادعيني قول لي يا رب انا عايز اكل قول يا رب انا عايز البس قول يا رب انا عايز اشرب قول يا رب انا عايزك تهديني ندعو الله سبحانه وتعالى ده ده غنى الله عايزين قبل ما ندعي ربنا يا جماعه وقبل ما نتكلم عن الدعاء نعرف احنا بندعي مين قدره الله سبحانه وتعالى عايزين ننبهر بالله لما تج... لما تبص في القران تنبهر بالله لما تبص للقران وتشوف القران اتكلم ازاي عن الله تنبهر بالله سبحانه وتعالى لما تبص لاحداث الحياه وازاي ربنا بيصرف الامور يجي في قلبك احساس رهيب تجاه الله سبحانه وتعالى ازاي القران بيكلمنا عن الله القران القرآن بيكلمك عن الله كلام لغاية فعلا ما شعر راسك واقف وانت قاعد تقرأ آيات القرآن يكلمك عن إله له هيمنة هيمنة امر الله على كل شيء في الكون يقول لك كده ربنا كده مقدرات الكون كلها بايده له مقاليد السماوات والارض الخيوط اللي طالعة من كل حاجة على وجه السماوات والارض اخرها بيد الله سبحانه وتعالى قدرة الله المطلقة سبحانه وتعالى وان الى ربك المنتهى نهاية كل شيء ومصير كل شيء بيتحدد من قبل الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا واخرى لم تقدروا عليها قد انتوا عاجزين ما تقدروش انما ربنا قد احاط الله بها امتلك جميع اسباب الوصول اليها سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا القرآن بيكلمك عن هيمنة امر الله على الكون لغايه ما تنبهر بيكلمك والرسول صلى الله عليه وسلم بيكلمك ان انت ناصيتك بايد الله قلبك بين اصبعين من اصابع الله سبحانه وتعالى النفع والضر والرزق بايد الله سبحانه وتعالى بيكلمك القران عن فاعليه صفات الله في الكون ان الله هو الفاعل الفاعل هو الله الرازق هو الله المعطي هو الله النافع الضار هو الله القابض الباسط هو الله القادر المقتدر هو الله القريب المجيب هو الله الفاعل في كل شيء في الكون هو الله سبحانه وتعالى بحيث انك انت ده في الاخر ربنا يقول لك قل في سورة الاخلاص هو الله قل هو الله احد هو الله اي حاجة الله هو اللي يملكها هو اللي يستطيع ان يصرفها سبحانه وتعالى عشان كده سيدنا يوسف لما خرج من السجن بيقول وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن مش إيه- مش اذ خرجت من السجن وسيدنا موسى هو بيدعي ربنا بيقول له ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة قال لا يعني الوقت لما نقول يا ربنا انك اتيت امريكا زينة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك اه هو مين اللي ادى امريكا الملك بتاعها الشغل بتاعهم ولا الله اللي اداهم هذا الملك عشان يبتلي الارض كلها بيهم وعشان يبتليهم بهذا الملك انك تعرف ان الكون كله في ايد الله سبحانه وتعالى القرآن بيكلمك عن اله خلق خلق مبهر بص في السماء وبص في الارض وبص في البحر وبص في الكائنات بص في كل حاجة خلق لا سبب دلالة على جمال ولا سبب دلالة على قدرة ولا سبب دلالة على ابداع ولا سبب دلالة على علم ولا سبب دلالة على رحمة القرآن بيكلمك على عبودية الكل لله ان كل حاجة في الكون ده لدرجة انك انت تفهم ان الكافر بيكفر وظله بيسجد لله ده ربنا مش بيقولك النبات بيسجد ده بيقولك ظل النبات بيسجد لله سبحانه وتعالى بيقولك ان الرعد ده تسبيح تسبيح اصوات تسبيح في السماء او يسبح الرعد نفسه بيسبح ربنا سبحانه وتعالى اللي البشر بيترعبوا منه القرآن بيكلمك عن اله يعني يعني سبع سماوات كل سماء اتساعها لا يوصف وارتفاعها لا يوصف السبع سماوات متكدسين خلق نوراني اسمه الملائكة قاعدين يعبدوا ربنا 24 ساعة تصور كده لما تقفل عينك وتتخيله تحس انك منبهر فعلا سبع سماوات كلهم ملائكة قاعدة تعبد الله سبحانه وتعالى يعني انت لو ربنا فتح لك بصرك كده فتح لك بصرك وبصيت على السماوات ده هي تخيل انك دخلت مسجد فيه مليون بني ادم قاعدين يسجدوا لله ويركعوا لله ويبكوا بين ايدين ربنا تخيل لو ربنا فتح لك بصيرة قلبك على السماوات والارض دول وشفت منظر الكون ده كله ساجد لله تخيل لو ربنا فتح لك سمعك على اصوات تسبيح المخلوقات كلها لله هتحس ان الكون كله في صوت واحد بيرتجف وهو بيقول سبحانك لو ربنا فتح لك بس سمعك على هذا المسجد على اصوات تسبيح النمل اللي تحت السجاجيل هتلاقيه كله في صوت واحد بيرتجف وهو بيقول سبحانك فالقرآن بيكلمك عن الله لغاية ما يبهرك فعلا بالله سبحانه وتعالى لغاية ما قلبك يبقى في اتصال دائم بالله خلاص انت في شغلك وفي وظيفتك ومع الناس ورايح جاي ولكن كل ده بجوارحك ولكن قلبك في حياة متصلة مع الله سبحانه وتعالى عشان كده سيدنا ابو بكر كان لابس خاتم مكتوب عليه نعم القادر الله رحمة الله تعرف رحمة الله تعرف قد ايه ربنا رحيم انت يعني شوف ربنا بيفرح لما ده احيانا ربنا بيبتلي العبد عشان ايه عشان العبد يقول يا رب من شدة حب ربنا في كلمة يا رب لما تطلع من لسانك انت عارف ربنا بيغضب عليك لما ما بترضاش تدعي ليه اصلا لما مرضاش ادعي ربنا حاجة من ثلاثة يا مستبخله سبحان ربي يا اما يعني والله الواحد مش قادر يا جماعه يقول الكلام يعني انت بتشاء تدعو يا اما مستبخلني يا اما مستفقرني يا اما مستغيبني ما حاجه من الثلاثه دول عشان كده الله يغضب على الذي لا يدعوه سبحانه وتعالى كرم ربنا ده ربنا من كرمه بيدي من غير ما يسال امال لو سئل يعطي ايه سبحانه وتعالى عارفين يا جماعه يعني ايه اسم الله المجيب المجيب يعني يعني يعني اللي كنت سيدنا نوح دعا ربنا ثلاث كلمات بالظبط قال رب اني مغلوب فانتصر ربنا اداله ثلاث فتوحات ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ده رقم واحد وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ده رقم اتنين وحملناه على ذات الواح ودسر رقم ثلاثة ثلاث فتوحات بثلاث كلمات لما سيدنا ايوب قال صلى الله عليه وسلم اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر لما سيدنا يونس قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لما سيدنا زكريا دعا الله سبحانه وتعالى وتوسل اليه وقال رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين قال الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة الله المجيب يا جماعة المجيب قصص الاجابة في حياتك كلها وفي حياة السلف قديما وحديثا قصص لا تحصى يعني كان احد ال- احد الدعاة في احدى البلاد الاسلامية يعني تعرض للظلم وحكم فكان القاضي قاضي ظالم جدا فمصمم ان هو لازم يجيب له 45 يوم حبس فيعني بيقول يعني يعني فالمحامي بتاعه بيقول له انت لازم تطلب منه ان هو يخلي سبيلك قال له والله لا اطلبها الا من الله فالقاضي بعد ما حكمه قال لا لازم تتحبس يجدد حبسه 45 يوم وجي يكتب ام كاتب يخلى سبيله فالكاتب بتاع الجلسه في الاخر يعني لما لقى الكلمه دي فجرى ورا القاضي يعني قال له ده انت كتب قال له ايه ده انا كتبت يخلى سبيله لا قام شاطب قال ده يجدد حبسه 45 يوم وقام كاتب يخلى سبيله فالراجل رجع تاني بعد ما, ما لقى الكلمه رجع تاني قال له لا ما يخلص سبيله يجدد حبسه 45 يوم وقام كاتب قام الجاي يخلى سبيله فتالت مره بيجري وراه بيقول له "أع- قال له اعمل ايه اذا كان ربنا يريد انه يخلى سبيله اعمل ايه يخلى سبيله سبحان الله لانه طلبها من الله سبحانه وتعالى ايام حرب الافغان لما كان يعني احد القواد هناك اسمه ارسلان بيحكي بيقول حصرتنا اكتر من 120 دبابه من دبابات الروس قعدنا نحارب لغايه ما عادش معانا حاجه نحارب بيها عملنا ايه وقفنا وقعدنا نفتكر الى الله بيقول ما هي الا دقائق ولقينا مدافع رشاشه بتتضرب على الروس لغايه ما هزموا وانسحبوا فبيقول طب دي تفسيرها ايه ايه تفسيرها غير ان الله سبحانه وتعالى ارسل ملائكه من عنده دعاء الله يا جماعه الدعاء بيصنع معجزات الدعاء ممكن يخرق اي سنه من سنن الكون بس انت ارفع ايدك وتضرع الى الله مهما كانت المشكله اللي في حياتك صعبه مهما كانت الازمه اللي في حياتك صعبه مهما كان الطلب اللي عندك صعب بالنسبه لغيرك او بالنسبه للظروف الوقتي اوعى تيأس من روح الله سبحانه وتعالى عشان كده احد الشباب يعني كان عايز وظيفة فقعد يجري على مش عارف مين والله يا ابني مش عارف الاقي لك يجري على ده مش عارف يجري يجري يجري وقت طويل جدا يجري هنا وقت مش لاقي وظيفة مش عارف خلاص يئس بقى امه قالت له يا ابني طب انت قعدت تط- طب طب توجه لله فبيقول فصلى الليل وقعد يتوجه لله سبحانه وتعالى وهو نازل يصلي الفجر ليلتها نازل يصلي الفجر لقى واحد جاره بيقول له انت يا ابني لقيت وظيفه ولا لا قال له انا والله لسه ما لقيتش وظيفه قال له طب فوت عليا الصبح فات عليه الصبح في دقائق كان كتب له استماره التعيين في المصلحه اللي هو فيه فاول ما توجه لله سبحانه وتعالى اول ما تتوجه الى الله سبحانه وتعالى عشان كده من الاثر الذي يروى في كتاب اسد الغابه وكتاب الاصابه اثر عن احد الصحابه اسمه ابا معلق ابا معلق ده بيقول لك كان تاجر وكان شديد الثراء وكان بيتاجر وكان وكان وكان ناسكا عابدا ففي احد سفرياته طلع عليه لص فقال له اقتلك قال له طب خد مالي قال له لا لا مالك هاخده هاخده ولكن لابد من دمك قال له طب ذرني اصلي لله قال له صلي زي ما انت عايز تصلي صلي ايه تصلي انا هتعمل ايه اما تصلي يعني صلي فتوضأ ثم صلى ثم توجه الى الله بقلب حاضر وقال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من عزك لا يضام يا من ركنك لا يرام يا من ملأ نورك اركان عرشك يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يقول فما هي الا لحظات ووجدت رجل على فرس ورمحه بين اذني الفرس فجاء حتى طعن ذلك اللص فارضى قتيله فقلت له من انت فقال انا ملك من ملائكة السماء الرابعة لما دعوت الله سمعت قعقعة للسماء ثم لما دعوت سمعت اهل السماء يضطربون ثم لما دعوت قيل هذا دعاء مكروب فتوسلت الى الله ان يأذن لي ان اقتل هذا اللص فاذن الله سبحانه وتعالى لي مش مصدقينها يا جماعة مش مصدقين ما حصلت وفي القرآن الكريم اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ايه ممدكم بألف من الملائكة مردفين ان ربنا ينزل لك ملك عشان اجابة دعائك اه والله قدرة الله تجيبها وقدرة الله جابتها ومسجلة في القرآن الكريم عشان كده قدرة ربنا مهما قدرة ربنا دايما لو انت توجهت الى الله الله يعطاها لك يعني عاصم بن ثابت امره رسول الله صلى الله عليه وسلم على احدى السرايا وكانوا عشرة فلما عدوا طلع عليهم 100 رامي من رماة المشركين قالوا لهم يعني يعني انزلوا بال... ب... ب... استسلموا واحنا ما نعملش فيكم حاجة عاصم بن ثابت ابى وكان في الجيش خبيب بن عدي عاصم بن ثابت ابى وقعد يرميهم لغاية ما قتلوه عاصم بن ثابت قال ايه قال اللهم اني حميت دينك اول النهار فاحمي جسدي اخره يا رب ما تسلطش كفر على جسدي يا رب بعد ما اموت عاصم بن ثابت كان قتل في غزوة بدر واحد من كبار المشركين في مكة فمكة كانت عايزة جسده باي طريقة بعد كده خدوا خبيب بن عدي واثروه وباعوه لاهل مكة عشان برضه يثاروا منه لانه كان قتل بعض اهل مكة في غزوة بدر خبيب بن عدي بتقول المرأة اللي حبس في دارها والله ده في البخاري يا جماعة في البخاري انا الدرس ده بالذات حرصت ان اكبر عدد من احاديث البخاري اجيبها في الدرس ده عارفين ليه لان الدرس ده فيه كرامات كتير وعطاءات كتير فعايز اجيب اكتر حاجة فيها توفيق فقالت المرأة والله لقد رأيت في يديه قطفا من العنب وما في مكة يومها اي قطف من العنب مفيش في مكة عنب اصلا على الاطلاق طب العنب ده جاله منين طب عاصم بن ثابت ارسلت قريش عشان تجيب جسده باي طريقة فارسل الله سبحانه وتعالى عليه ظلا من الدبر دبابير جيش من الدبابير منع اي حد انه يقترب من جسده رضي الله عنه ده قدرة الله سبحانه وتعالى عشان كده لما سيدنا زكريا دخل على السيدة مريم كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها ايه رزقا انت جايبه الفكر منين انت انت انت بتجيب الحاجات دي منين يا سيدنا زكريا نفسه انبهر قال يا مريم ان لك هذا منين ازاي ان دي كلمة تحجب يا جماعة انا دي ازاي قالت هو من عند الله على فكرة ال ال الاجابة ديت مش هي اجابة السؤال ده ده هو بيقول لها ازاي فكانت المفروض تقول له الطريقة اللي جت بيها هي ما قالتش الطريقة هي قالت له المصدر بدام المصدر ما عند الله ما تسألش ازاي بدام الله سبحانه وتعالى هو اللي هيتولد بقدرته ما تسألش ازاي ازاي الفرج هيجي يا جماعة عايزين نثق في قدرة الله يا جماعة عايزين نحسن الظن في الله يا جماعة عايزين نحس احنا لينا اله قادر قد ايه غني قد ايه قريب قد ايه مجيب قد ايه سبحانه وتعالى عايزين نحس ربنا عظيم قد ايه سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب قريب دايما لما اي عبد يدعي ربنا في القرآن يقول ايه رب اني مغلوب فانتصر رب اشرح لي صدري رب رب مفيش يا حرف يا ده اللي هو حرف النداء لما يكون حد غافل عنك وانت بتناديله عشان تنبهه ربنا مش غافل عنك عشان كده حرف النداء ما بيجيش في غالب ادعية القرآن قال لها طب الملك مش غافل عن العبد والعبد يغفل عن الملك ازاي ده حتى اي عبادة تلاقي الصلاة ربنا يقول لك ايه في احاديث عن رسول الله ان الملائكة بترفعها لله الصوم الملائكة ترفعها لله الذكر الملائكة ترفعها لله الا الدعاء ما تلاقيش ابدا حديث ان الملائكة بترفعه لله ليه ولا حتى الملائكة واسطة بيني وبينك ولا اي حد واسطه بيني وبينك فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فقبل ما ندخل في الدعاء يعني كنا عايزين بس يا جماعة يعني ايه يعني يعني نحس بس ربنا عظيم قد ايه طيب يعني يعني الدعاء ده يا جماعة عارفين زمان كانوا بيقول لك مصباح علاء الدين مصباح علاء الدين ده قصة يعني يقول لك قصة وهمية اهو احنا معانا مصباح علاء الدين اهو الدعاء ده مصباح علاء الدين الدعاء ده الحاجة اللي انت لما بتلجأ اليها الله ممكن يفتح لك اي باب من ابواب السماء هو خزائن الله تنفذ اعظم مفتاح لاستخراج ما في خزائن الله من عطاءات هو دعاء الله سبحانه وتعالى تعالى واذا سلكت سلكت سبيل غير الله في الوصول لغايتك مش هتوصل عشان كده ابن القيم يقول لك لما اراد ادم الخلود في الجنة من طريق الشجرة اخرجه الله منها ولما اراد يوسف الخروج من السجن من طريق ساق الملك ابقاه الله فيه ليه قلبك لا يتعلق الا بالله سبحانه وتعالى انما لو انت قلبك مع الله ادي واحد اهو ابن عي وادي واحد تاني ابن عي الاولاني لف على الدكاتره صرف احنا ما بنقولش نلف على ما نلفش انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص نهائي انا دلوقتي بتكلم عن الجزء النوراني في قلبك عن الربانيه في التعامل مع الابتلاءات اللي بتحصل لنا في حياتنا انا مش بقول ما ناخدش بالاسباب يا جماعه احنا قلنا قبل كده قرص الدواء في بقك ماشي انما قلبك فين قلبك مع مين قلبك فين ف يعني يعني اعظم ما يستفتح به خزائن الله سبحانه وتعالى هو ايه هو الدعاء فالراجل الاولاني صرف عشرين الف جنيه على ابنه وما رقش وممكن ما يرقش التاني قام متوجه الى الله وتضرع الى الله انا اعرف واحد صاحبي والله كان اصابه التهاب شديد جدا في جسده وامتد في جسده وكان يعني يعني حتى اتصل بيه قال انا مش راضي اخد دواء يا ابني خد دواء الله يهديك لا والتوكل على الله والدعاء و... المهم يعني نزل له دكتور من الدكاتره الكبار واقنعه ان هو ياخد دواء رغم ان الالتهاب الكلاب اللي كان عنده شديد جدا يعني ده محتاج مثلا ايه 20 حقنه كده عم يروق ولا حاجه خد قرص دواء واحد بس ربنا شفاه شفاء تام هو هو اللي قلبه متعلق بالله اقل سبب أق... والله حتى لو انعدمت الاسباب حتى لو انعدم بس لو انعدمت وانت غير قادر على تحصيلها قادر على تحصيلها يبقى انت انسان مقصر في بلاغ غايتك انسان بتعارض سنن الله سبحانه وتعالى في الايه انسان بتعارض سنن الله في الكون ادي واحد اهو شاب عايز يتجوز انا عايز واحده يا رب تكون مش عارف متدينه وفي نفس الوقت مش عارف ايه وشويه الح- الطلبات الغريبه بتاعتهم دي قعد يلف على بدي ويدخل بدي ويروح بدي ثلاث سنين ومش عارف يوصل وممكن ما يوصلش انما شاب تاني قام ليله لله في الثلث الاخير وتضرع الى الله ان ربنا يرزقه زوجه ربنا رزقه واحده ما كانش يحلم بيها احنا عايزين نعرف ان الدعاء ده اتصال باكبر قوه في الوجود على الاطلاق الدعاء ده رحمه تحرم نفسك من الرحمه دي ليه عايز تعرف هو رحمه ازاي الشيوعيه لما ابنها بيجي له سرطان بتعمل ايه ممكن تنتحر فيها طب انت بقى ما حصل لك من ابتلاءات تعمل ايه عندك كلمه يا رب تعرف ساعتها قد ايه كلمه يا رب ده رحمه تحرم نفسك من الرحمه دي تحرم الدعاء ده المفروض يكون معراجك الاول للوصول الى مقصدك الحل الاول لجميع المشاكل الراجل رفع السيف على رسول الله والرسول نايم بيقول له من يمنعك مني عمل ايه قال له الله الله الله اول حل في جميع المشاكل هو الله سبحانه وتعالى لما سيدنا داود والجيش معاه رايحين يحاربوا ويحرروا الارض المقدسة لقوا جالوت والجيش المهول بتاعه ولما برزوا لجالوت مسكوا السيوف بتاعتهم ولما برزوا لجالوت قالوا ربنا لما سيدنا مريم طلع لها جبريل وهي ما تعرفش انه ملك وخافت منه قالت اني عذت بالرحمن منك لما فرعون قال لموسى هقتلك ذروني اقتل موسى وليدعو ربه ويبقى يدعي ربنا بتاعه بقى ونشوف الدعاء هيعمل له ايه سيدنا موسى اول كلمه قالها اني عذت بربي يعني انا توجهت والتجأت الى الله اول حل لجميع المشاكل بتاعتك هو الدعاء ورغم كده لو سألت الوقت اللي قاعدين قدامي في المسجد اخر مرة رفعت ايدك في السماء ليه كدبت اخر مرة تضرعت وتوسلت وبكيت من شدة ما قلبك فعلا حس ان كل اللي انت بترجوه بايد ربنا وحده اخر مرة بكيت في الدعاء كانت امتى اخر مرة فعلا قلبك اتجمع على الله في دعاء كانت امتى حاجة مخزية والله يا جماعة انما اشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ياكل يدعي حافظين ادعية المناسبات ادعية الاكل والشرب واللبس ودخول البيت والخروج من البيت والنوم والصحيان وركوب الدابة حافظين الادعية دي ما الرسول هو اللي علمها لنا يا جماعة قال لا يعني الرسول كان بيدعي 24 ساعة في كل موقف من مواقف الدنيا بل لما كان يجي له كرب او شدة الشباب ولا البنات اللي كل شوية يسألوا انا شاكك ان معمول لي سحر وعايز حد بيفك السحر وبيعمل اعمال وبيعمل مش عارف ايه الرسول لما سحره لبيد من الاعصم عمل ايه شوف رواية السيدة عائشة بتقول ايه شوف فدعا ودعا ودعا قعد يدعي ليل نهار عليه الصلاه والسلام حتى فرج الله كربه ما تقعدش بقى تقول لي عايز واحد بيفك الاعمال واحد بيعمل ايه اعمال ايه يا جماعه اعمال ايه يا جماعه وربنا فين وقدرة ربنا سبحانه وتعالى في ايه ده بل في المشاكل الصغيرة ام سلمة لما الرسول بعت يخطبها عليه الصلاة والسلام فقالت له انا شديدة الغيرة انا بغير قوي ويعني الرسول متزوج غير قوي فقال واما الغيرة شوفوا الحل البسيط فندعو الله ان يذهبها يا سلام بكل بقاء بكل بساطة ام ابو هريرة قعدت تسب النبي عليه الصلاة والسلام وقعدت تسب الاسلام وقعدت يعني كفر فظيع يروح للنبي وهو بيبكي يقوم يدعي لام ابو هريرة يرجع ابو هريرة لامه يلاقيها اسلمت ازاي احيانا الانسان لما يعني بي بي يعني احيانا حتى الشاب لما يجيب معصية عالية قوي وهو في خير يقوم يرجع ويتوب يعني بيبقى من اسباب توبته انه جاب معصية فوق قدرة احتمال الخير اللي جواه فاحيانا يعني ايه لما يعني ممكن لو ما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام او كذا او كذا ممكن ده استفز الخير اللي جواه خلاه تسلم ولكن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم اهدي او اعز الاسلام باحد اللي ايه العمرين سبب اسلام عمر بن الخطاب لما يقول لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل سبب انه بقى ترجمان القرآن واعظم مفسر الامة على الاطلاق بل يدعو القبيلة كاملة ويقول اللهم اهد دوسا وقت بهم قبيلة دوس كلها تذهب للنبي مسلم عليه الصلاة والسلام فالرسول كان حياته يا جماعة كلها دعاء لله كل حياته دعاء لله في غزوة بدر يقول لك يرفع يديه حتى بدا بياض ابطيه ويرتجف لغاية ما الهدوم الرداء اللي عليه يقع على الارض من شدة ما جسمه بيرتجف وهو بيدعي والصحابة كلهم ناموا ما عادش غير رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح طول الليل بيدعي ربنا ويلح ويكرر و- ويقول اللهم انجز لي ما هو عداني الدعاء يا جماعة شوفوا النبي كان بيدعي ازاي عايزين نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا ندعي كده وخد بالك انك انت في في الدعاء دعائك مجاب مجاب بس والله لو ايقنت ان هو مجاب مجاب دعائك مجاب يقينا عايزين نوقن من هذه الحقيقة مجاب انت انت بتدعي ليه عندك مرض يعني في مرض يعني احد ال... ال... الناس الافاضل اتصل بواحد فقال له انا ابني عنده صرع ابني من وهو عنده سنة عنده صرع عنده الوقت اربع سنين الصرع زاد لدرجة انه بيجيله ثلاث مرات في اليوم النوبة بتاعته كل مرة ساعتين ونص يعني اللي, اللي يعرف طبيعة المرض ده يفزع من الكلمة دي ده معناه ان خلاص ده بيودع بقى خلاص يعني ده على مشارف الموت غير انه بيعذب اهله تعذيب هائل بيقول له لفيت بقى على كل دكاترة مفيش فايدة قال له يا اخي انت دعيت ربنا قال له اه والله بقول يا رب قال له يا اخي انت بتقعد ثلاث ساعات في عيادة الدكتور عما تدخل اديت ربع ساعة مرة لله تتوجه اليه والله يا جماعة صحيح يا جماعة احنا بنقتل نفسنا في اسباب الدنيا يا اخي ادي عشر الوقت اللي اديته لاسباب الدنيا لله وقول يا رب فيه وشوف ربنا يعمل لك ايه فاخذ يدعو ويجتهد في الدعاء كانه انتبه لهذه الحقيقة اتصل بيه تاني يوم على طول قال له انا الثلاث نوبات بفضل الله جم المرة اليوم ده نوبة واحدة بس قال له طب استمروا في الدعاء خدوا بالكم لو استشعرت بوادر الاجابة اوعى تبطل دعاء كمل قال له كمل اتصل بيه ده بعد ثلاث ايام قال له ما عادش بيجي له اي نوبات نهائيه بفضل الله سبحانه وتعالى شفاء من المرض بل كان احد ال يعني الشباب المهندسين يعني الناس المهندسين كان في ال- في المستشفى و- ويعني جاله التهاب رئوي والالتهاب الرئوي ض- تضاعف بقى خراج في الرئه خراج في الرئه حاجه صعبه جدا مهما ياخد من مضادات حيويه مفيش فايده شهر وشهرين لغايه ما خلاص اصبح يعني خ- يعني يعني هيكل عظمي من شده النحافه ومن شده المرض واصبح على مشارف الموت والدكاتره مش عارفين يعملوا له اي حاجه مره بعد ما الدكاتره روحوا توجه الى الله واخذ يتضرع الى الله ويقول له يا من يا من يجيب المضطر اذا دعاه اشفني يا رب الكلمه دي على لسانه على طول يا من يجيب المضطر اذا دعاه اشفني يا رب يا من يجيب المضطر اذا دعاه اشفني يا رب بيقول اصابتني كحه بسيطه وفوجئت ان في كتله من الصديد خارجه من بقي حطيتها في طبق جنبي لغايه ما الدكتور جه تاني يوم بيحط السماعه على صدري عشان يسمع صوت ال يعني الخراج بيبقى له صوت معين كده لما تحط السماعه على صدر العيان فبيقول الدكتور مفيش اي علامات مرضيه خالص فابتدرت الطبيب وقلت له لقد شفاني الله بالدعاء خلاص ماناش محتاج اللي انتوا بتعملوه ده يعني في اخت قعدت عشر سنين تدعي ربنا بالشفاء من العقم لغايه ما ربنا شفاها بدعاء سيدنا زكريا رب لا تذرني فردا في حين ان واحد تاني كان عنده عقم ف يعني واحد بيقول له يا اخي انت دعيت قال له والله دعيت مره مرتين بس بعد كده يعني ايه اصل هو بيدعي دعاء الشاكك اصلا دعاء المجرب يعني ربنا يعمل لي إيه يعني يعني ربنا يشفي السرطان أه سرطان يا ابني هو شفاء دور السرطان اصعب على الله من شفاء دور البرد انتوا بتتكلموا ازاي يا جماعه انتوا عارفين انتوا بتدعوا ما عشان كده اول حاجه بدانا بيها انتوا عارفين احنا بندعي مين انتوا عارفين احنا بنتوسل الى مين سبحانه وتعالى فقدرة الله على انه يشفيك من المرض قدرة لا حدود له لا احد الشباب كان عن قعد في مرضه 13 سنة 13 سنة تخيلوا كم دكتور عدى عليه وكم مستشفى دخلها وكم علاج جربه وكم تشخيص اتشخصه وكم دواء خده وكل ده 13 سنة ومفيش فايدة لغاية اخر دكتور راح له كان شاب لا يعرف الله يعني اخر دكتور راح له فالشاب يعني بعد ما الدكتور كشف عليه قال له في امل يا دكتور قال له والله ما عاد في غير امل واحد بس في الله سبحانه وتعالى لا يوجد الا امل في الله ادعي ادعي ربنا يقول هذا الطبيب اللي ارسل القصة بيقول زرته بعد اسبوع لا يوجد اي مصر اثر للمرض على الاطلاق لانه استجاب لمسألة يد- ادعي اسبوع واحد ادعي ربنا هو انت تعجز انك انت تدعي ربنا اسبوع واحد يوفر عليك شقة 13 سنة من الجري على الاسباب المغلقة تماما مفيش اسباب ومع ذلك برضه تلاقي العبد واقف على الباب طب انت لما جربت الاسباب وما لقيتش لها نتيجة يعني طب طب شوف ربنا يا طب توجه الى الله يا اخي طب خد الاتنين مع بعض زي ما علمائنا قالوا لنا امشي في اسباب السماء واسباب الارض تبقى راجل عندك ربانية وفي نفس الوقت عندك وقاية وتعامل مع الدنيا انما يا جماعة احنا للاسف الشديد ما تزعلوش مني والله للاسف الشديد احنا مش عاملين في اعتبارنا اصلا اسباب السماء كثير جدا مننا كثير جدا مننا في ابتلاءات شديدة جدا وتيجي تقول له دعيت هودها يقول لك اه يا رب يا رب الدعاء البارد ده اللي ربنا ينزل لك بيه الفرج الدعاء البارد ده اللي خزائن الفرج والاجابة هتفتح ليك بيه الحسن البصري يعني يعني كان الحجاج ابن يوسف الثقفي الحجاج وما ادراكم ما الحجاج اللي ضرب الكعب بالمنجنيق يعني لما عبد الله بن الزبير تحصن فيه الحجاج ابن يوسف الثقفي يعني بنى قصر جديد فدعا الناس ان هم يجوا بقى ويدعوا له بالبركه وشويه الحركات بتاعتهم دي فالناس راحوا فالحسن البصري راح واعطى خطبه في ذم الدنيا وذم الاسراف وذم الحجاج فالحجاج ما عندوش تفاهم يعني على طول جاب السياف وجاب النطه الحاجات بتاعت زمان دي وارسل الى الحسن البصري خلاص ده مقتول مقتول لا محاله ده ده يعني عبا في ال... فدخل الحسن البصري وهو يتمتم بكلمات فلما دخل الحجاج قام واستقبله وجاب عطر ويدن العطر بايديه ويمسح بيه اللحيه بتاعت الحسن البصري ويقعده وانت مش عايز حاجه يا امام لا ما انا مش عايز حاجه طب ادعي لنا السلام عليكم وعليكم السلام فجري الحاجب بتاع الحجاج ورا الحسن البصري قال له اني رأيتك تتمتم بكلمات وانت تدخل فماذا قلت فكان مما قال له اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم اجعل عقوبة الحجاج بردا وسلاما عليه فكان الحجاج بردا وسلاما على الحسن البصري باذن الله سبحانه وتعالى كان يعني بعض بعض الناس يعني في احد الدول يعني في احد الدول كان سجن اتعرضوا للسجن مجموعة مع بعض كده فقعدوا كذا يوم ومفيش يعني مفيش حد لا يعني الوضع صعب جدا يعني ومفيش امل ان هم يخرجوا فواحد منهم قال لهم ايه قال لهم يا جماعة انتوا مش فاكرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التلاتة والصخرة لما الصخرة اتقفلت زي ما باب السجن اتقفل الوقت كده ودعوا ربنا لغاية ما, ما, ما اتفتحت ما ندعي ربنا فقالوا له اه والله ما ندعي ربنا الا واحد قال لهم يا جماعة الكلام ده كان زمان الكلام ده كان ص... ايام بقى اللي مش عارف ايه الوقت الكلام ده ما ينفعش خلاص ندعي انت وسيبك انت فبيقول هذا الرجل فظللت ادعو الله كان بعد الطهر بعمل صالح معين عمله يعني هو له رصيد طبعا عند ربنا سبحانه وتعالى فلا حاجه ادعي بيها ربنا بعمل صالح عملته ان انا اخرج قبل العصر بيحلف انه ما جاء العصر الا وقد نادوا اسمه جم فتحوا الباب ونادوا اسمه ايه افراج يعني يعني طب افراج زي قدرة الله سبحانه وتعالى طب والباقي بيقول ايام معدودة وكلهم جالهم افراج الا واحد اللي هو مرضاش يدعي معاهم ده الوحيد اللي فضل في الزنزانة لا يستطيع ان يغادرها فكل يا جماعة ما بنقدر ان احنا نستشعر قدرة الله سبحانه وتعالى في اجابة الدعاء اكتر يعني كل ما يعني يعني يعني ممكن والله يا جماعه أب- اصعب ابتلاء ده ده يعني من اهم مقاصد الليله اصعب ابتلاء مهما تخيلت صوبته الله سبحانه وتعالى عليه هذا الابتلاء ولا شيء امال ما بيفرجوش ليه يا اخي اجمع قلبك على الله وارفع ايدك وشوف توجه الى الله كده وشوف خليك كده من اهل التوجه الى الله وتعلق القلب بالله وشوف ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك ايه من غير تجربه لله ولكن عن يقين بالله سبحانه وتعالى آه، يعني يعني معانا روشته يا جماعه والروشتة دي اهم حاجة في درس الليلة اهم حاجة في الدرس الروشتة دي يعني يعني يعني يقينا في ناس فينا الوقت مكروبين بل كلنا وان كنا لمبتلين سواء شباب او بنات او رجال او نساء ساعات لما يجي عيان جامد يوم الدكتور يقول له ايه عيان يعني تعبه جامد يقول له انا في دواء ليك كويس قوي ولكن غالي فيقول له يعني بس مؤثر يا دكتور يقول له ده ممتاز مفيش حد خده وما ناقش يقول له خلاص استحمله بدم او يا جماعة احنا نعرض دواء غالي او يا جماعة دواء يعني اثره هائل الامام ابن القيم من اعلى علماء الامة بيقول لا يكاد يجرب احد هذا الامر الا ويستجيب الله له فالوقت المظلوم اللي فيكم مظلوم اللي فيكم مديون اللي نفسها تتجوز بقالها 3 4 سنين ما تقدملهاش لغايه دلوقتي واحد مناسب ترضى بيه اللي عايز عروسه اللي عايز وظيفه اللي بقاله 3 سنين تعبان مش عارف يخلص من الماده اللي قعدت تسقطه 3 سنين اللي والدتها ووالدها مش راضيين انها تلبس النقاب او انها تلبس الحجاب الشرعي اللي عند اللي لو معانا طفل كده وعايز عجله والله يا جماعه اللي عايز اي حاجه فاكرين القصه اللي الطفل اللي بدل ما يقول لابوه عايز علبه الوان صلى لله ركعتين قراءه حاجه قلناها قبل كده وهو خارج من المسجد لقى ابوه داخل بيقول له انا جبت لك علبه الالوان اهو انت هلبس قال له والله طلبتها من الله قبل ما اطلبها منك فيعني فيا جماعه يعني اللي عنده اي مشكله في حياته اللي عايز يثبت في الدين اللي عايز يدخل الجنة اللي عايز ربنا يغفر له اللي عايز شا... اللي عنده معاصي قديمة مبهدلاه ومبهدلة ضميره ونفسه ربنا يعفو عنه منها اللي عايز اي حاجة في دين او دنيا او اخرة يتبع هذه الروشتة اللي الامام ابن القيم قالها لنا وهنفصلها الوقت وهنفصل عناصرها بحيث ان احنا نحفظها ونفهمها ونطبقها ان شاء الله الاسبوع الجاي ده اهو ولو مرة يوميا باذن الله سبحانه وتعالى الامام ابن القيم جمع الاحاديث اللي فيها اسباب اجابة الدعاء المحققة وجاب الروشتة وقال لك اذا عد معايا جمعت قلبك على الله في الدعاء ده رقم واحد وتحريت اوقات الاجابة يا اوقات الاجابة يا عم انتم مضايقينها علي يا اخي هنشوف الوقت ايه موضوع اوقات الاجابة ده ده موضوع عظيم والله يا جماعة وتحريت اوقات الاجابة ودعوت الله بذل وانكسار وخشوع وتذلل وخضوع لله ثلاث حاجات لغاية دلوقتي وتو... وتوجهت الى القبلة وتطهرت ما كنتش متوضي اتوضيت ثم بعد ما توجهت الى القبلة وتطهرت بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الاستغفار والتوبة الى الله قبل ما تطلب طلبك ثم تخيرت من ادعية السنة ما يوافق حاجتك وهنشرح النقطة ديت دلوقتي ثم سألت الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب ثم اثنيت على الله سبحانه وتعالى او توسلت الى الله ثم الححت وكررت في الدعاء ثم تصدقت بين يدي هذا الدعاء ولا يوجد منع من موانع الدعاء طبعا ندرما او قلما فعل هذا عبد من عباد الله الا واستجاب الله له ازاي الدواء الاولاني في الروشتة الجميلة ديت انك انت ايه جم... ما شاء الله في ناس صاحيه معايا حلوه وكده الواحد يتشجع وهو بيتكلم جمع القلب على الله يعني ايه جمع القلب على الله يا جماعه الدعاء ده عامل زي الدواء عارفين الدواء فيه مضاد حيوي ب 5 جنيه ومضاد حيوي ب 50 جنيه ومضاد حيوي ب 200 جنيه ايه الفرق يقول لك الماده الفعاله الماده الفعاله في الاغلى تبقى اقوى اهو الدعاء ده زي الدواء حسب الماده الفعاله اللي فيه اللي هو خشوع قلبك ويقين قلبك وانت بتدعوه لو بتدعو الماده الفع كل دواء من ادويه الدنيا الماده الفعاله فيه الا الدعاء المادة الفعالة فيك في قلبك انت لو قلبك فيه يقين السهم بضاربه السهم اللي في ايدك هو اللي في ايدي واللي في ايدك كلنا بنقول يا رب اغفر لي ولكن في واحد قلبه كله يقين وتعلق وانكسار هو بيقول يا رب اغفر لي تيجي المغفرة على طول باذن الله سبحانه وتعالى طيب يا جماعة انت لما بتاخد دواء بتاخد دواء مرة واحدة ولا الدكتور يقول لك قرص ثلاث مرات في اليوم لمدة اسبوعين مثلا يبقى لازم تكرر الجرعة يبقى لازم تكرر الدعاء خد بالك من هذه النقطة جدا لغاية ما المادة الفعالة تغلب المرض الموجود بإذن الله تاني حاجة بعد انك انت تجمع قلبك على الله عشان المادة الفعالة تبقى قوية في الدعاء بتاعك تحري اوقات الاجابة ايه الاوقات كتير انا اخترت منها عشر اوقات كل يوم ووقت واحد كل اسبوع العشر اوقات اللي كل يوم عد معايا سبعة منهم بس في الصلاة سبعة لما تسمع الاذان ادعي وانت بتسمع الاذان خلي ليك لازمة اما تسمع الاذان قول يا رب اغفر لي اما تسمع الاقامة قول يا رب اغفر لي يا اخي يمكن ربنا يغفر لك اما تسمع الاذان رقم اتنين اما تسمع الاقامة رقم تلاتة بين الاذان والاقامة الصلاة الوحيدة واخدة سبعة تخيلوا يعني الموقف ده رقم اربعة وانت بتقرا الفاتحة تدعو الله سبحانه وتعالى بعد قراءة الفاتحة رقم خمسة وانت في السجود رقم ستة بعد ما تخلص التحيات قبل ما تقول السلام عليكم ورحمة الله رقم سبعة بعد ما تخلص الصلاة مباشرة تدعو بما شئت سبعة بعد كده التلت الاخير من الليل طبعا ده ده اعلى حاجة بعد كده ده مع القيام بعد كده مع الصيام بكرة يوم 15 في الشهر اللي صام 13 و14 بكرة 15 واللي ما صامش يلحق يصوم 3 ايام من هذا الشهر على الاقل يعني بكرة 15 تصوم ولك كل ما تدعو الله وانت صايم الله يستجيب لك ده ده ده ده ده, ده وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم نصدق ربنا ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة الذكر اثناء الذكر ربنا يعطيك ما سالت يعني وانت بتقرا ورقه الذكر اللي احنا وزعناها اللي طبعا كلكم بتقراها طبعا ولا واحد ما بيقراهاش كل يوم ان شاء الله ورقه الذكر وانت بتقراها ادعي ربنا سبحانه وتعالى بما شئت امال المره الاسبوعيه النهارده الجمعه اخر ساعه في يوم الجمعه الساعه اللي قبل المغرب تيجي المسجد بدري تروح في اي مسجد تروح في اي حتة خلوية تقفل اوضتك وتقعد تدعي ربنا الساعة الاخيرة من يوم الجمعة عشر ابواب يوميا وباب اسبوعيا سبعة منهم بس على الصلاة انت بتصلي خمس مرات في اليوم خمسة وتلاتين ساعة اجابة او وقت اجابة يوميا بالصلاة بس عشان لما حد يقول ساعات الاجابة دي بتضيق الموضوع لا ده بتوسع الموضوع ده عاملة بالظبط زي قصر كبير له عشرات الابواب مش معقولة يفوتك كل الابواب دي بقى تبقى تستاهل بقى اللي يحصل لك بقى تستاهل انك انت بتت... تدخلش بقى تستاهل انك انت لا يستجاب دعاء اما كل ال- الاوكازيون المفتوح ليك ده عبر اليوم وانت برضه ما ما ينفعناش يا جماعه يعني ده ده, ده كده لو جمعناهم هيبقى- هيطلع شوف كام ع- عشرات المرات بالاجابه يوميا الحاجه الثالثه انكسار القلب وخشوعه وخضوعه والتذلل وانت بين يدي الله حاله قلبك لازم تبقى رقم واحد حسن الظن بالله لازم يبقى عندك حسن ظن في الله وانت بتدعي يعني ايه انا عند ظن عبدي بي يعني ايه يعني انت ظنك بربنا واقف عند فين انت ظنك بربي يا جماعة سيدنا موسى سيدنا موسى قال كلا ان معي ربي لا يمكن فرعون يعمل لي حاجة الصحراء لما فرعون هددهم برضو قالوا له ايه قالوا لا ضير يعني اعمل فيها اللي انت عايزه المهم ان احنا هنتقابل مع ربنا سبحانه وتعالى وربنا هيجازينا فظن سيدنا موسى اعلى من ظن الصحراء ظن سيدنا موسى ان لا يمكن فرعون يقدر يعمل له حاجه ظن الصحراء انما تقضي هذه الحياه الدنيا يعني انت ممكن تعمل لنا حاجه في الدنيا انما في الاخره لا ففرعون فعلا نال من الصحراء وله مع في الاخره صواب عند الله ولكن ما قدرش يعمل حاجه لموسى لان ظنه بالله ان ربنا مش هيسيبه هل انت ظنك بالله ان ربنا مش هيسيبك ابراهيم التيمي كان محبوس في في يعني يعني يعني في زمن السلف فكانت الزنزانه ضيقه جدا فدخل واحد فيعني من البحرين فضاقوا به مفيش مكان فقال لهم انتظروا انما هي الليلة ثم قام يصلي ويقول يا رب كما علمتني كتابك ومننت علي بدينك يا رب الليلة الليلة لا امكث فيه بعد الليلة يقول ابراهيم التيمي فمن شق الصبح حتى نودي على هذا الرجل اين البحراني الذي عندكم فقلنا جميعا سيقوده الى القتل لا مش قتل والله يا جماعه ده الافراج جه ثم عاد اليهم وسلم عليهم خلاص بيعرفوا من ربنا ربنا هو اللي طلعه عشان نحسن الظن بالله بعد حسن الظن بالله تعلق القلب بالله ادعي وانت حاسس ان مالكش غير ربنا ادعي وانت في قلبك ان يا رب ماليش غيرك يا رب السيده ساره هاجر لما راحت مع سيدنا ابراهيم مصر معهاش غير ابراهيم سيدنا ابراهيم اخذت منه وهو مش قادر يعمل لها حاجة ودخلت على الملك بقت هي ده في البخاري الحديث ده دخلت على الملك بقت هي والملك لوحدهم والملك يريد ان ينال منها امرأة ضعيفة اخذ اخذت من زوجها في بلد غريبة والملك هو اللي يريد ان هو والعياذ بالله ينال من الفاحشة تقدر تعمل ايه ضعيف فتوجهت ولجأت الى الله وقالت اللهم ان كنت قد امنت بنبيك وحفظت فرجي الا عن زوجي اللهم فاعصمني من هذا الكافر يقول الحديث فغط الى ركبتيه يعني وقع من طوله كده اهو فقالت اللهم انك ان تقتله يقول انا قتلته يا رب هيقول ان انا قتلته فيفيق مرة اخرى ف... والعياذ بالله يقوم جاري عليها تاني فتقول اللهم اللهم اعصمني من هذا الكافر فيغطي الى ركبتيه فتقول اللهم انك ان تقتله يقول قتلته فيفوق مرة تالتة ثلاث مرات يا جماعة ثلاث مرات كل مرة بتدعي دعاء مجابين ست ادعية مجابة في موقف واحد انت يعني في ناس منا يعني ممكن يقعد يدعي شهر وما يجابش الدعاء وهنقول الوقت ليه دي ست ادعية في الدقيقة واحدة وربنا عصمها فقال انما احضرتم لي شيطان اذهبوا بها عني ثم اعطاها سارة اللي ولدت سيدنا اسماعيل بعد كده اعطاها سارة جارية هدية له تعلق القلب بالله انما في ناس بتدعي دعاء بارد يا رب ايه يا رب دي يعني يا رب ما انا بقول يا رب انت بتك... هو يا رب كده دي هي اللي ربنا علمها لنا والرسول علمها لنا ده صفة دعاء الرسول في غزوة بدر هو ده يا رب كده وفي يا جماعة دعاء الجاهل عارفين دعاء الجاهل دعاء الجاهل ده اللي هو ويدعو الانسان بال- بالخير دعاءه بالايه ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالشر دعاءه بالخير ولا بالخير دعاءه بالشر يعني اخر كلام خلاص ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا يعني ايه يا جماعة يعني يفضل يقول يا رب انا عايز اتجوز فلانة وهي يعني يعني بؤس حياته لو اتجوزها يا رب انا عايز الوظيفة الفلانية وهي شقاء حياته لو خدها يا رب انا عايز مش... يا جماعة احيانا الانسان بيعجل في الدعاء ويدعي بحاجة ربنا من رحمته بيه ان هو ما يجيبهالوش يعني كان احد الاثنين متزوجين الاثنين مدرسين وربنا رزقهم بنت يعني مولوده يعني فيعني يعني فرحوا والحمد لله ولكن الاثنين بيشتغلوا مش عارفين يجمعوا ما بين الشغل وما بينها مره يودوها للجيران ومره يودوها مش عارف فين متبهدلين معاها ومبهدلينها معاها طب يا ست اقعدي في بيتك مفيش فلوس اعمل ايه مضطر اشتغل ففوجئوا ان هذه المرأة حملت مرة اخرى فراحت للطبيب قال لها انت حامل فالست صدمت قالت له لا لا يمكن الا الحمل طب ازاي اعمل لك ايه نزل الجنين ما ينفعش انزله مش بايدي انزل لازم ينزل فقال لها خلاص انا ما اقدرش ولكن انت وزوجك بقى روحوا اقعدوا اجروا واعملوا مجهود عضلي اتصرفوا بقى فهي وزوجها راحوا يا لدرجه ان هم يدخلوا الهرم ويقعدوا يطلعوا مرتفعات وينزلوا مرتفعات ويجروا عشان ال- هذا الجنين يموت باي طريقه فبعد هذا اليوم الشق جدا رجعوا هم الاثنين بالليل يعني يعني رجاء بقى ان هذا الجنين يسقط وهم لسه داخلين من باب البيت فوجئوا بالناس بينعوا ليهم بنتهم اللي خلفوها ان هي وهي وقعت من على السلم فماتت فقبل ما يفكروا في بنتهم الاتنين طلعوا يجروا على الطبيب مرة تانية ازاي نثبت هذا الجنين اللي احنا حاولنا ننزله ازاي مرة اخرى يثبت هذا الجنين فقال لهم انا لا كنت اقدر ان انزله ولا اقدر دلوقتي ان انا اثبته ادعوا ربنا سبحانه وتعالى فدعوا ربنا وربنا ثبت لهم هذا الجنين ولكن ان فعلا اهو بيدعي بالحاجة اهو وهي ضد مصلحته وهي فيها الشقاء له السبب الرابع يا جماعة رفع اليدين في الدعاء ترفع ايديك لله سبحانه وتعالى منظر فيه انكسار والله يحب الانكسار من العبد على قد ما تقدر ترفع ايديك في الدعاء الى الله سبحانه وتعالى الحاجة الخامسة او النوع- الحاجة ال- او المادة الفعالة الخامسة في هذه الروشتة روشتة اجابة الدعاء باذن الله سبحانه وتعالى التوجه الى القبلة تتوجه الى القبلة رمز للتوجه الى الله سبحانه وتعالى الحاجة السادسة الطهارة انك تبقى متوضي قبلها اتوضى ايه المشكلة حتى الذنوب بتاعتك تسقط الحاجة السابعة البدء بالثناء على الله اهم حاجة في الدعاء الرسول كان في قيام الليل قبل ما يدعي اللهم انت نور السماوات والارض ومن فيهن فلك الحمد اللهم انت قيم السماوات والارض ومن فيهن فلك الحمد اللهم انت ملك السماوات والارض ومن فيهن فلك الحمد اثني على الله امدح ربنا الحاجة الثامنة الصلاة على رسول الله لو بدأت الدعاء بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وختمت الدعاء بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة على رسول الله مستجابة يبقى مستجاب ومستجاب ما بينهم الدعاء بتاعك الدعاء بتاعك يستجاب هو كمان بإذن الله الحاجة التاسعة انك تبدأ بالتوبة والاستغفار لان ذنوبك دي حجاب بيحجز عنك تنزل فتوحات الله توب وابكي وانت بتقول يا رب اغفر لي طوب وابكي ابكي وانت بتقول يا رب اغفر لي الاول الحاجة العاشرة بعد هذا ان تسأل الله باسمه الاعظم الرسول عليه الصلاة والسلام سمع واحد بيقول اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى يبقى انت قول الكلمتين اللي انا قلتهم دول اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله ممكن يكون الله الذي لا اله الا هو الاحد الصمد ممكن يكون الاحد او الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ممكن يكون اي اسم انت تقول بالدعاء ده وتطلب المسألة بتاعتك من الله سبحانه وتعالى بعد الدعاء باسم الله الاعظم انك انت تتوسل الى الله يعني ايه تتوسل الى الله يعني انت الوقت اثنيت على الله أهو. يا رب لك الحمد يا رب انت العظيم بعد كده تقول يا ذا الجلال والاكرام يا تتوسل الى الله باسمائه وصفاته يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا ارحم الراحمين ثلاث مرات انك انت تتوسل الى الله باسمائه وصفاته قبل ما تطلب الدعاء بعد كده ان استطعت انك تتخير من ادعية رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة من اللي انت حافظها تبقى حاجة جميلة حاجة عظيمة ما قدرتش خلاص يعني يعني ادعو بالدعاء ولكن المهم يكون قلبك مجموع عليه ولكن ادعية رسول الله دايما بتبقى جامعة المعاني كتير جدا طيب وبعد كده وبعد وبعد هذا الامر الح وكرر بقى الح وكرر ده رقم 13 يعني ايه يعني اطلب كتير يعني انت عايز مثلا انت عايز مثلا زوج اللهم ارزقني زوجا صالحا يعينني على طاعتك وتقر به عيني في الدنيا والاخرة وقولي بقى خمسين مرة وبكرة كمان خمسين مرة وبعده كمان خمسين مرة الحي على الله الحي على الله يا جماعة رقم 14 في هذه الروشتة الصدقة انك انت تطلع صدقة بين يدي الدعاء طب يعني لازم صدقة لا لو صمت بكرة ودعيت وانت صايم تنفع اي عمل صالح اي عمل صالح يديك رصيد عند ربنا طب لو صليت ركعتين وبعد ما خلصتهم دعيت اجمل واجمل طيب لو سافرت عمره في رمضان الجاي بقى ودعيت وانا بطوف حوالين العمره ادعي لي معاك بقى وان شاء الله مستجابه ليا وليك طيب لاي عمل صالح هتعمله ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيرفع دعائك اليه يصعد الكلم الطيب الدعاء والعمل الصالح يرفعه يرفع الدعاء الى الله ارفع دعائك الى الله باي عمل صالح تعمله مع هذا الدعاء المسابقه اللي احنا بنعملها مين اللي يقرا كل يوم جزئين قران ما ده عمل صالح اذا حد مثلا خد في يعني اشترك فيها او كده يدعي ربنا معاه الحاجه ال 15 اياك وعوائق اجابه الدعاء ازاي المطعم الحرام تكون بتاكل من حرام طب انا اعمل ايه انا طالب وابويا فلوسه يعني والله لو فلوس والدك جزء حرام وجزء حلال كل بنية الاكل من الجزء الحلال ولكن لو كلها حرام لا كلها ربا كلها اكل مال يتامى كلها بيع مثلا آه، حاجات لا ما ينفعش طب اعمل ايه اشتغل اشتغل ازاي انت راجل اشتغل طب افرض مش قادر او افرض انا مش قادر آه، او خلاص كل على قدر الحاجه اللي وده ربنا ان ربنا يجعل لك فرجا ومخرجا انما المطعم الحلال المطعم الحلال مع عدم الاعتداء في الدعاء طبعا بنسمع من بعض ال يعني ال اللي بيقومونا في الصلوات ادعيه غريبه اللهم ان كان رزقي في السماء فانزله وان كان في الارض فاخرجه وان كان قريبا فمش عارف اعمل فيه وان كان بعيدا فقرب وان كان في بطون الحيتان ف وان كان في بطون الطير فاعمل فيه ايه يا جماعه ده ما تقول يا رب ارزقني يا اخي يعني ما تقول يا رب وسع لي في رزقي وخلاص وبارك لي فيما رزقتني وخ... ايه الاساليب العجيبه في الدعاء ده العلماء قالوا هذا اعتداء في الدعاء 15 حاجه لو انت ال 15 حاجه دول ما ياخدوش كلهم على بعض كده سبع دقايق يعني احفظوهم ولا ما احفظهمش ممكن يجيب الشريط ويكررهم تاني ويحفظهم تاني باذن الله 15 حاجة ولكن باذن الله علاج نافع شوف اكبر مشكلة في حياتك وجرب الاسبوع ده كده وان شاء الله الاسبوع الجاي نسمع قصص عن اجابة الدعاء لا اريد ان انتهي من درس الليلة قبل ان اسألكم سؤال للشباب والبنات والرجال والنساء عايزين نسأل سؤال يا جماعة ولكن سؤال مهم جدا ما تزعلوش مني اخر مرة الدعاء بتاعكم جيب فيها امتى معلش بقى كل الكلام اللي فات ده حاجة والشكل اللي هنتشكلها مع بعض دلوقتي ده حاجة اخر مرة إجا- دعائك وجيب امتى اخر يا جماعة الدعاء ده بقى كرامة غائبة كرامة والله بقى معجزة لو واحد قال انا دعيت ربنا واجيب ليا والله معقولة ما شاء الله يا اخي ده انت بيت ده انت وصلت ايه يا جماعة اللي وصلنا لهذه الحالة يا جماعة الناس تقعد رمضان 30 يوم تقول يا رب فلسطين فين الاستجابة يا جماعة فين الاستجابة للام ليه اجابة الدعاء حجبت عننا ليه اصبح الطريق المفتوح اللي بيننا وبين ربنا مسدود لهذه الدرجة لو وقفت اي واحد دلوقتي وقلت له احكي لي ربع ساعة عن تجاربك في معاملة الله ايه تجاربي ايه في معاملة الله يا ابني يعني ايه في معاملة الله يعني احكي لي عن الرؤى اللي انت شفتها اللي اللي تحققت كفالك الصبح احكي لي عن المرات اللي انت دعيت ربنا واجاب لك فيها احكي لي عن الكرامات اللي ربنا عملها لك والمشكلات اللي ربنا حلها لك بطرق عجيبه ما تعرفش ازاي بعد ما كانت متقفله ومتعقده احكي لي عن الحاجات اللي ربنا عملها لك في تيسير الهدايه والطريق اليه احكي لي يا ابني ربنا عمل معاك ايه ربنا ما عملش مع- ما اعرفش حاجه من الكلام ازاي يا ابني ازاي ده دي محطات في الطريق الى الله لو انت ما مرتش عليها يبقى انت لسه ما مشيتش في الطريق اصلا يا جماعه ما ينفعش انسان مؤمن ما يشوفش رؤى ما ينفعش اللي هيقول لكم كلمه غير دي الرسول عليه الصلاه والسلام كان كل صلاه فجر مخالف صلوات الفجر يلتفت للصحابه ويسالهم من راى منكم الليله رؤيا قال لا هو الرسول كان بيعمل كده ليه معظم الايام قال ده الرؤى دي من علامات معامله الله ان ربنا بيعاملك اللي ما بيشوفش رؤى دي مصيبه اللي ما بيجابش دعائه دي مصيبة مصيبة والله يا جماعة ده لازم يقف وقفة خطيرة جدا مع نفسه قال اذا كان دعائي ما بيجابش في الدنيا هيجاب في الاخرة ازاي اللي ما بيحصلش معاه كرامات كده ربنا يعني بيبعت له الرسائل بقى يقول له انا معاك مصيبة يا جماعة علامات معاملة الله لازم تبقى موجودة في حياة كل انسان مؤمن ان لم توجد في حياتك يبقى انت في خطر فعلا في علاقتك مع الله شوفوا الصحابة الصحابة كانت حياتهم كلها كرامات كلها اجابات دعاء كلها حاجات غريبة سيدنا سعد بن ابي وقاص لما عمر امره على على البصر على الكوفة فاهل الكوفة اشتكوا وبعتوا لعمر قالوا له ده ما بيعرفش يصلي سعد بن ابي وقاص ما بيعرفش يصلي سيدنا عمر بعت لهم عمار بن ياسر يشوف الموضوع ده ايه فسيدنا عمار لف على كل مساجد الكوفة لا ده يشكروا فيه ويثنوا اليه لغاية ما وصل لمسجد قام رجل وقال اما وانك قد استشهدتنا فان سعدا كان لا يسير بالسرية ما بينزلناش بالليل ولا بنشوف ولا يقسم بالسوية ظالم ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية فقال سعد اللهم ان كان هذا قد قام رياء وسمعة وكان كذبا اللهم فاطل عمره ده في البخاري برضه خدوا بالكم انا براجع- في البخاري فاطل عمره واطل فقره وع- وعرضه للفتن يقول راوي الحديث فوالله لقد رأيته في شوارع الكوفة وهو شيخ قد وقع حاجبه على عينيه حواجبه نزلت على عينيه من كتر السن وهو يغمز الجواري وهن يسرن في الشارع في, في الطريق يعني والعياذ بالله ده منظر يعني مهزأ جدا يعني ويقول مفتون اصابته دعوة سعد سعيد بن زيد في امرأة اسمها اروى سعيد بن زيد بالعشر المبشرين بالجنة امرأة حياته كلها كانت كده امرأة اسمها اروى بنت اوس شكته لمروان بن الحكم قالت له خد حتة من ارضي اغتصب ارضي فقال والله ما كنت لاخذ ارضا غصبا وصورا بعدما سمعت رسول الله يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه س- الى سبع اراضين يعني الشبر ده يبقى ابرج تت- تت- يتخسف بال... بالظالم والعياذ بالله سبع اراضين بيه ده اللي ياخد شبر ظلم ده ده بيقول انا لا يمكن كنت اسمع ال- الحديث ده وخلفه احنا كام حديث سمعناه وخلفناه و... والاخوات اللي ما شاء الله تبقى لابسه باضي كده يعني حتى مش جايب حرف من البنط معلش يا جماعه والله ما يعني انا بيوصلني مكالمات كثيره جدا جدا يعني في ناس بتجر انا مش بقول للاخوات اللي لابسين كده ما يجوش لا والله ده يعني يعني يعني ربنا بيحتفي باي انسان بيقبل عليه ولكن يا جماعه فين اطاعه اوامر رسول الله فين حرمة بيوت الله وفين اطاعة اوامر الله سبحانه وتعالى فين يا جماعة احنا فين كام حديث سمعناه وما بنطبقهوش كام حديث بل الاخت اللي احيانا تحط برفان وهي نازلة وناس رايحة الجامع الجامع وهي تعلم ان رسول الله قال ايما امرأة استعطات ثم مرت على قوم او رجال فهي كذا وكذا ايزانية والعياذ بالله ال- و- ونازله رايحه كمان تحط برفان برضه وهي نازله وتحط افخم انواع العطور اللي هو بعد ما تعدي بنص ساعه تعدي هنا تقول ده كان في حد معدي هنا وحاطط برفان نوعه كذا فيا جماعه يعني يعني فبيقول لا يمكن اسمع امر رسول الله وخلفه ابدا ابدا ثم دعا وقال ادعى اللي ظلمك او سامحه يعني يبقى احسن كمان اللهم ان كانت كاذبه فاطل ف- فاعمي بصرها في البخاري الحديث ده برضه يا جماعه فاعمي بصرها وامتها في ارضها فعمي بصرها وبينما كانت تسير في ارضها وهي عمياء وقعت في حفره فماتت والعياذ بالله ده سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل احد العشر المبشرين بالجنه في صحيح البخاري زي ما انت عايز تقول قول بقى عباد بن بشر بقت عند رسول الله هو واسيد بن حضير والاثنين قاعدين يتصابروا مع رسول الله في حاجه في الدين سابوا رسول الله مروحين بيتهم الساعه 12 بالليل كده ولا حاجه كل واحد معاه عصايه في البخاري فاضاءت عصا احدهما فانارت لهما الطريق فلما جاء ليفترقا اضاءت عصا الاخر فاضاءت لكلاهما الطريق في حديث صحيح البخاري في صحيح البخاري جابر بن عبد الله ابن عبد الله بن حرام قبل غزوة احد لما ابوه ابوه كان رايح يجاهد فقال له يا بني اني اظن اني ساقتل غدا وان علي دينا فاقضيه واستوصي باخوانك خيرا فكان عبد الله بن حرام رضي الله عنه اول من قتل في غزوة احد يقول جابر فدفنت ابي مع احد المسلمين ثم لما مرت ستة اشهر يعني يعني قلبه تعبه يعني ابويا مدفون مع حد فبيقول فاستخرجت يعني ابي من قبره كي ادفنه وحده فوالله ما رأيت شيئا تغير في جسده ما لقيتش حاجة اتغيرت في جسده الا بعض التغير في اذنه جسمه كله بعد ست شهور في التراب ما حصلش فيه اي حاجة في صحيح البخاري انا عايز اقول كده ليه انا عايز افكركم بعمر بن الخطاب لما قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك مستحيل يا عمر ما فيش مستحيل مع الله ما ينفعش يا عمر ما فيش ما ينفعش مع الله انا يا عمر ما فيش انا مع الله ما فيش ازاي ومنين مع الله وربنا رزقها له في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقه قبر جنب قبر النبي عليه الصلاة والسلام ايه ال- ليه يا جماعة الكرامات قلت يا جماعة ليه الرؤى قلت يا جماعة ليه اجابة الدعاء قلت الناس دي كانت عايشة في حياة غيبية لان قلوبها كانت مع الغيبيات كان عندهم ربانية كانوا ناس ربانيين في معاملة الله اول صفة ربنا وصف بها المؤمنين في القرآن الذين يؤمنون بالغيب ناس عايشة قلوبها مع الغيبيات مش قلوب مادية متحجرة كل اللي بتؤمن بيه بس هو الماديات عايزين مراجعة لقلوبنا احد الشباب ويعني ولا يعلم ان انا عرفت عنه هذا الامر وقاعد وسطنا الوقت يعني كان بيقرأ كان بيقرأ قرآن الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي قبله فبيقول لي يعني يعني واقف قاعد جنب الشباك فبيقرأ القرآن فهو صوته ما شاء الله طيب ونادي ما شاء الله فبيقرأ القرآن فبيقول شميت ريحة يعني في غاية الروعة فهو شك في نفسه فقال ده ايه دي فبطل قراءة يقول فلما بطلت قرايه الريحه راحت فقام وراح ما اعرفش عمل ايه وقام راجع تاني فبيقول فبدات اقرا قران تاني جنب الشباك شميت نفس الريحه تاني وهي جايه فبطلت قرايه قامت الريحه رايحه تاني فهو طبعا تفسيرها واضح مش محتاجه تفسير يعني يعني اسيد بن حضير نزل له سحابه من السماء فيها سرج زي المصابيح كده كل ما كان يقرا كل ما الخيل بتاعه يتهز اكتر الرسول قال له ده السكينه تنزلت من السماء اسيد بن حضير كان من الصحابه اللي لهم كرامات كتير رضي الله عنه وارضاه فيعني يعني واضحه يعني واضحه تاويل هذا الامر ولكن يعني انا سمعت ان الاخ اللي حكى لي ان هو طلب طلب يعني بعدها قال ايه قال انا نفسي اجاهد انتوا عارفين يا جماعه هو قال لي انا نفسي اجاهد واي حد هيتحط في الموقف لان يا جماعة اما بتشوف علامات من علامات معاملة الله اليقين بيجي في قلبك ما انت لو مرة قلت يا رب ولقيت الاجابة نازلة هيجي في قلبك يقين ما عدتش بقى تقول انا عايز يقيني يزيد ولا كلمنا عن اليقين في الله مفيش بقى الكلام ده اكلمك عن ايه ده بقى حاجة انت ماسكها في ايدك دلائل اليقين بالله ما هو انت لو شفت رؤية شفت فيها النبي عليه الصلاة والسلام يقين ايه اللي انت عايزه بعد كده بقى ما هو انت لو شفت معاملة ربنا ليك في حياتك يا جماعة الحاجات دي لما بتيجي في حياتنا بتقلب حياتنا عشان كده عايز ربنا يستجيب ليك استجيب الى الله عايز ربنا يقبل دعوتك اقبل دعوة الله ما هو بيدعوك وبيطلب منك استجيب ليه واقبل دعوته واقبل عليه واخر حاجة هقولها لكم قبل ان اغادر درس الليلة عامل الله باربع يعاملك الله باربع عامل الله باقبال القلب على الله مفيش في قلب غيرك يا رب انت وجهتي وغايتي عامل الله بالمجاهدة في سبيل طاعة الله وعبادة الله وملء حياتك بطاعة الله عامل الله بالتضحية بكل شيء يقف في طريقك وانت سالك الى الله عامل الله بالربانية اللي هي اليقين وحسن الظن في الله يعاملك الله باربع يعاملك الله بالكرامات الدنيوية والعطاءات الدنيوية يعاملك الله بتيسير الهداية وتيسير الطريق اليه يعاملك الله باجابة الدعاء الكرامة الغائبة يعاملك الله بالرؤى المبشرة والرؤى الموجهة والرؤى الصادقة التي تتحقق كفلة الصبح عايز اجابة دعاء اقبل على الله عايز تبقى مستجاب الدعوة خليك مع ربنا خليك في طريق ربنا ابوك امتى يقول لك اي طلب يا ابني اطلبه وانا اعمله لك اما يرضى عنك طب ورب امتى ابوك يرضى عنك اما تعمل كل اللي هو عايزه طب امتى ربنا يقول لك اي طلب اطلبه وانا اديهولك لما يرضى عنك وامتى يرضى عنك اما تمشي في طريقه وتجاهد في طريقه وتضحي من اجل ارضائه وتقبل بقلبك عليه ساعتها فعلا ستنال رضا الله اخر نقطة دي خطيرة يا جماعة والله يا جماعة راجعوا قلوبكم راجعوا احوالكم مع الله اللي ما عندوش ربع ساعة يقدر يحكي فيها عن تجارب معاملته مع الله يحس ان هو في خطر ورمضان جاي وقدامنا فرصة ان احنا نعوض باذن الله سبحانه وتعالى يعني التوصيات اللي في الاخر يعني عايزين نتواصى بيها مع بعض ان شاء الله اول حاجة اول حاجة وليمة الدعاء اللي احنا قلناها دي ال 15 حاجة دول على بعض دول اللي ما بياخدوش خمس دقايق بس بي- بيضحكوا في وقت طويل وخلاص وليمة الدعاء دي عايزين ان شاء الله نقولها كل يوم هذا الاسبوع كل يوم ايه المشكلة اعملها يا اخي كل يوم ده المفروض كل يوم طول عمرك يعني المفروض يعني اعملها جربها ج- كل واحد يا جماعة يجربها مع اكبر مشكلة في حياته مش يجربها والعياذ بالله مش قصدي يجربها انا قصدي يعني نعملها يعني يعني يقول لك ابعت وانت تكسب مليون جنيه و... انت خسران ايه ده حتة جواب وبتقفله وتقوم كاتب حل سؤال ما ملوش لازمة انه يتسأل وتبعته واحد يقول له يا ابني انت بتبعت ده بيضحكوا على الناس يقول له يا اخي ولو ضحكوا عليا انا خسرت ايه انما لو طلعوا ما بيضحكوش عليا ممكن اكسب ايه مليون جنيه صح ولا لا اهو انت ربنا سبحانه وتعالى ما بيضحكش عليك سبحانه وتعالى انت كسبان كسبان بعد الدعاء كسبان كسبان فوليمه الدعاء دي كل واحد فينا اكبر مشكله مقابلاه في حياته باذن الله يعني وانا معاكم ان شاء الله يحاول يطبقها هذا الاسبوع على هذا الامر الحاجه الثانيه نثبت الوتر كل يوم يا جماعه الناس اللي ما بتفطرش قبل ما تنام نثبت الوتر كل يوم والوتر كان الرسول بيدعو في الركعه الثالثه في اخر الوتر بعد القيام من الرجوع يبقى ورد الدعاء اليومي بتاعنا مع الوتر يبقى انا يوميا برفع ايد ربنا الحاجه اللي ملهاش ورد مش هتتعمل انا يوميا وانا بصلي الوتر بدعي ربنا بالدعاء اللي انا عايزه باذن الله سبحانه وتعالى إيه يعني يعني احنا كنا عملنا مشروع الاسر مشروع اللي هو اللي, اللي يكفل الاسره ب 50 جنيه 60 جنيه 70 جنيه في الشهر اه وبفضل الله كان في اقبال جميل بفضل الله على المشروع وان كان في بعض الناس طلبت بس ما جاتش بعد كده يعني هو في خمس اسر يعني علمت ان في خمس اسر محتاجين حد يكفلهم باي طريقه يعني حالتهم صعبه جدا يعني فاللي عايز يكفل حد من هذه الاسر يتصل بيا وطبعا زي ما بقول لكم احنا دورنا وسطاء انا ما باخدش مليم من حد واللي اتصل بيا قال له لي خد فلوس ولا مليم ماليش دعوه بالفلوس انا اعرفك الطريق وانت روح مش عايز تروح انت حر اللي عايز يا جماعة يعني اعرفه الطريق ان شاء الله واوصله بهذه الاسر بحيث انه يكفي الاسرة من هذه الاسر كل شهر يتصل بيا على تليفوني ان شاء الله الليلة او بكرة او بعده باذن الله يعني هذا الاسبوع يعني وايه وانا اوصله باحد هذه الاسر آه، ده السيدي فين ابو يوسف ماشي. في يا جماعة ال- السيدي هات بتاعت الصور الطبيعية بتاعت المرة اللي فاتت السيدي هات ديت آه، المرة اللي فاتت الاخ اللي وزعها جزاه الله خيرا مش هو تقريبا يعني ايه آه، كان العدد قليل فما كفتش غير اللي قدام فاحنا المرة دي يعني سيدي في صور طبيعية مع خلفية ايات قرآنية مع مقدمة فلاشات صور طبيعية كده سيدي جميل جدا يعني يعني يعني لو انت يوميا اتفرجت عليه مرة وانت قاعد تسبح ربنا او تقرأ ورقة الذكر هيفرق مع اماناتك جدا فاحنا هنطلع للنساء الوقت ان شاء الله يعني لو في اخت هتوزع عند النساء ولا حاجة لا استنى خد كمان لا خد يا ابو يوسف هنطلع للنساء باذن الله سبحانه وتعالى آه، عدد واحدى الاخوات هتقوم الوقت ان شاء الله يعني يا ريت يا جماعه اللي عنده كمبيوتر هو اللي ياخد واللي يعني ياخذ هذا السي دي بحقه يعني ايه بحقه يعني ينسخ اربع خمس نسخ ويدوم للي ما خدش في الدرس لان لا يمكن هنقدر نجيب سيديهات لكل اللي في المسجد فا اه خلاص جزاكم الله خير السيدي طالع للنساء الوقت ان شاء الله يعني حوالي 120 او 125 نسخة يعني يا ريت اللي معاه كمبيوتر هي اللي تاخد واللي مستعدية تطبع وتدي لاخوانها هي اللي تاخد واللي ما عندهاش السيدي ده او ما عرفتش تجيبه يعني هو المرة اللي فاتت كنا بنحاول ننزله على الموقع ولكن للاسف يعني ايه لم يتيسر نتيجة يعني البرمجة بتاعته صعبة شوية بس ناخد بالنا بس من ملف التشغيل واحنا بنشغله التفسير مسابقه تفسير جزء عامه